بسم الله الرحمن الرحيم المفروض احنا خلصنا خلاص كل القصص الغير اخلاقيه والنصائح المبغضه للنساء والكلام ده كله الحمد لله وهندخل بقى على الجزء الخاص بحروب واعتداءات في كلام كتير يعني معظم القصص دي هتلاقيها يا اما متاخده من الاسفار التاريخيه صمويل اول وتاني يا اما متاخده من سفر التثنيه سفر يشوع كده يعني في طبعا من في من من من اسفار تانية لكن انت هتلاقي اكتر من تثنيه سفر يشوع تثنيه سفر يشوع لان سفر التثنيه دي فيها الحروب اللي خاضها موسى عليه السلام سفر يشوع دي فيها ايه الحروب اللي خاضها يشوع بن نون طبعا في حروب تانية في باقي الاسفار التاريخيه في العهد القديم او حتى بعض اسفار نبويه لكن دول اهم يعني طيب اول قصه بعنوان تحلق راسها وتقلم اظافرها دي مين دي ده موضوع السبايا والكلام ده كله طبعا الكلام ده هيكون مفيد لما انت تقارن معاملة الأسرة أسرى الحروب في الإسلام خصوصا السبايا النساء يعني يقول لك ده انتوا بتحاربوا علشان خاطر تسبوا بني الأصفر ومش عارف مين وحريم والكلام ده كله لا ده أصلا كان موجود في شرائع من قبلنا مفيش مشكلة لكن الإسلام وضع لها قوانين وضع لها آداب وضع لها أخلاق ما هياش بربرية وهمجية فهنا في سفر التثنية بتلاقي إيه 21 من 10 ل 14 إذا خرج إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت في السبي امرأة جميلة السورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة التصقت بها دي كناية على ان يعني بقى في علاقة يعني فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها عارف انت الموضوع ده بيفكرني بإيه؟ على حسب ما بشوف يعني في افلام عربي او اجنبي او حاجه زي كده اللي بيدخل السجن يقوموا حالقين راسه زلبطه ومش عارف يرشوا عليه بودرة ايه بودرة عفريت ولا بودرة يعني على اساس انه مأمل ولا بتاع ولا حاجة زي كده وياخد دش ويرشوه بالمية والكلام ده كله على اساس انه ما نعرفش ده جاي منين وشايل معاه ايه في شعره ولا ش... فكأنه كده يعني نفس الفكره تاخدها تحلق راسها زيرو طبعا كون ده يحصل لامرأة ده يبقى مهين ليها جدا يعني وهتتألم نفسيا جدا جدا لأن المرأة بحسب حتى ما الكتاب المقدس بيقول إن شعرها ده شيء مجدها أو حاجات زي كده يعني فبالتالي إن أنت تاخدها تحلق لها زلبطة ليه يا عم في إيه؟ وبعدين بيقول وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان ما تفهمش يعني ايه تبكي اباها وامها يعني وتعملها مناحه لفتره معينه ما اعرفش ثم بعد ذلك هو طبعا السياق ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لها لك زوجه يعني انت تسيبها الشهر ده على بال ما شعرها يطول وتبكى بقى وما ايا كان يعني هو قبل كده ما كانش اتجوزها وبعد كده هيتجوزها ما هو في فوق جوه التصقت بيها واتخذتها لك زوجة اه يعني هي خلاص بقت تبعك يعني ده المقصود فتعمل بقى ايه بقى تحلق راسها تقلم اظافرها تنزع ثياب سبيها وتسيبها تبكي اباها وامها شهر بعد كده تدخل عليه ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل إنك قد أذللتها يعني أنت مش بعد ما تعمل فيها كل ده يبقى تبيعها الله أعلم بقى هل في شريعة بتقول طب أنت قبل ما تعمل فيها كده ممكن تبيعها لحد تاني ما, ما علينا طيب دي من ضمن معاملة ال ال الأسر في تقريبا اقتباسات تانية برضو بتتكلم على معاملة الأسرة وكده بس مش مشكلة هنا في سفر يشوع القتل بيصيب حتى البقر والغنم والحمير في يشوع ستة من 16 ل 21 بيقول وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق إن يشوع قال للشعب خلي بالك علاقة الكهنة أو رجال الدين بالحروب دي استمرت في في الحروب الصليبية إن وبرضو حتى في الحروب اللي خاضها هتلر وهكذا يعني الفكر ده مباركة الكهنة للحرب ده مرتبط أساسه من الكتاب المقدس فبيقول اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب رحاب الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت احنا طبعا حكينا القصة دي في نصوص تانية برضو في نفس الملزمة ان المفروض ان يشوع بن نون بعت اه، جواسيس وبعدين الملك كان هيموتهم فاستخبوا عند رحاب الزانية ومرضتش تدل الملك عليهم فراح خلاص دي بقى بقت كويسة عشان هربت الجواسيس بتاعنا طيب فهي دي بس اللي ما تموتش الباقي كله يموت لأنها قد خبأت المرسلين الذين أرسلناهما وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدوا و و وتكدروها وتكدروها تكدير زي بتاع الجيش يعني طيب ما علينا وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب فهتف الشعب وضربوا بالأبواق وكان حين سمع الشعب صوت البوق إن الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانها break the walls down ده بتاع كريس جيريكو بتاع المصارع ولا المصارع واخد اسمه يعني وال وال والغنوه اللي بيغنيها كده ما علينا يعني ربنا يتوب عليها من فر- فرجع مصارعه بس هو مسمي نفسه جيريكو اللي هو ي- ي- يشوع ده طبعا يا ش- ج- ما علينا الاسم اتغير ازاي مش مهم لكن هو مسمي نفسه على على يسوع على يشوع ابن نون ده طب ايه فكره break the walls down وكده ان هو المفروض لما هتف الاسوار اتهدت لوحدها فدخلوا المدينه فهم بي- يعني بي- بيسمي نفسه على اسم ده على اساس الناس بتتهزم له رباني زي ما يشوع كان بيت- بيهزم اللي قصاده رباني كده فهو لما ضرب بالابواق الاسوار اتهدت لوحدها وصعد الشعب الى المدينه كل رجل مع وجهه واخذوا المدينه انا الموضوع ده بس آه، يعني كتعليق ممكن ما يكونش له فايده كبيره لكن ده في حد ذاته انت ممكن تشوف ده بتاع مصارعه ومغني روك ولا ده مش عارف مين في الاخر الدين له علاقة كبيرة في فكر وأيديولوجية الناس دي حتى لو هم مش ملتزمين بعبادات لكن الدين في دماغهم ما تجيش يقول لك دول أمريكان دول ليبراليين دول علمانيين دول بدنجانيين كان في مرة كنت بتفرج على حلقة من حلقات المصارعة دي وجون سينا من الناس الكتير اللي بتحبه الراجل ده في, في اليوم اللي كان أذاعوا فيه إن هم قتلوا أسامة بن لادن احتفلوا احتفال كبير بتوع المصارعة دول و- وجون سينا نفسه قاعد يقول لك وزعق وي جات هيم ومش عارف ايه كان فرحانين جدا ليه؟ مرتبطين ارتباط وثيق حتى لو انت مش شايف ده او مش متابعه برضه في الكريسماس والاعياد الدينيه كل ده كل ده دين حتى لو ما فيش التزام على ارض الواقع هم عاوزين يخلونا كده مفيش التزام على ارض الواقع ما تعرفش تشوف لكن في مواقف كتير بتبين هم لسه مرتبطين بدينهم حتى لو هو ده القدر القليل من ارتباطهم بالدين لكن هم مش منفضينه خالص وفي دماغهم وفي بالهم وبيحتفلوا بمناسباته وبيحرقوا وبيفرحوا له وبيحزنوا له وهكذا طيب فهنا بيقول بيحكي بقيه قصه يشوع ثانيه واحدة. طيب هنا و- وحرموا كل ما في المدينة ده بقى اللي خلاص هم ضربوا بالأبواق الأسوار اتهدت لوحدها دخلوا عملوا إيه وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف هو ده معنى التحريم يعني ايه موت موت اخلص ا- ا- اعدم تدخل إبادة كده تمشي كأن إيه، ملك الموت فات على المدينة دي خدهم كلهم هنا بيقول لك يعني شوف كأن النص بصياغته بيقول لك آه، مش مشكلة رجل امرأة طفل شيخ حتى البقر والغنم يعني يقول لك ايه هي دي بقى المبالغة الشديدة في ال- في في التأتين مش الطفل وشيخ وامرأة عادي دي مش مشكلة دول بني آدمين كفرة ما لهمش تمن إن عدي بيد المدينة كلها الحاجات دي بتوضح مدى آه، رقي الإسلام أنا برضو التعليق اللي أنا حابب أقوله هو ممكن يكون ده حكم المدينة حكم إلهي في زمانهم إن فعلا كل المدينة تستحق الموت مفيش مشكلة يعني احنا زي مثلا طوفان وكل الكفار يموتوا مش قضيتنا لكن القضية ان احنا في ايامنا الحالية هم بيتأسوا بده يعني هم بي- ما بيراعوش ان ده ممكن يكون حكم قديم الهي وما بقاش ينفع نعمله او ده كان حكم خاص من الله ليشوع على هذه المدينة بالذات عشان كانت كافرة و- وسيئة وعملوا بلاوي سودا و ما فيش مشكلة لكن ان انت بقى تعمل ت- تاخد ده على انه اساس في المعاملة في الحروب وتدخل على المسلمين ومذابح دمويه ويموت على قد ما يقدر يموت ويشق بطون حقه ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب فينا بيقولوا حرموا كل ما في المدينه من رجل وامراه من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. طبعا احنا يعني في الأ- في الاخلاق ال- ال- الحروب في الاسلام احنا ال- المفروض لا يقتل الا اللي كان حامل سيف وبيحاربك ده في لا، مش مشكله حامل إيه، ال- الا اللي الا اللي بيكون حامل سيف وع- خلاص سيبيه كده مش مشكله يعني يعني صعب. طيب بالنسبة للنساء وال- والأطفال والشو يعني كل اللي ملوش علاقة بالحرب ده ما يقتلش كان في واقعة واحدة حصلت في ال- في السيرة النبوية إن امرأة قتلت وبعدين لما تقصوا عنها دي كانت محاربة لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ر- علق وقال ما كانت لهذه أن تحارب أو حاجة زي كده مش فاكر يعني هو لما تقصى وعرف إن دي كانت محاربة خ- يعني هي حملت سيف قصاد واحد راجل ممكن واحدة تقتل راجل مش مشكلة طب هل بقى أنا هتقتل لها لا أنا هطير رقبتها مفيش مش... فهو لما حصل تقصي للح... للحقيقة دي كانت محاربة يعني برضو في حزن عليها ما كان ما كان لمثل هذه الحرب وهكذا والمفروض بقى حتى لو في شباب ما لهمش دعوه بالحرب قاعدين في بيوتهم ده المفروض الاسلام ما بيأمرش ندخل بقى نموتهم كلهم طب واللي بيعبدوا مع نفسيهم في الصوامع وال... والاديره برضه المفروض ما لناش دعوه بيهم وهكذا هنا بقى كان المنظر انا برضو بفرق ما بين الحكم قديم ما مش مشكله يعني انا ما بتعاملش ولا بشكك ولا بقول ده وحش لا تصدقوه ولا تكذبوه ممكن يكون فعلا الله عز وجل اوحى الى يشوع كل اللي في المدينه دي كفروا واتحكم عليهم بالموت ما فيش مشكله لكن انا بقصد هم لما بيعملوا معانا احنا كده في ع- في عصورنا الحاليه هل هل احنا ممكن في في حربنا ما نعملش اعتبار لمين اللي حارب ومين ما حاربش هم بقى لا ملناش فيه احنا ندخل المدينه دي و- ونصفيهم كلهم يا اخي ده طفل صغير ملوش دعوه بالحرب ماليش فيه م- يموت ده شاب ما حاربش ومسالم يموت دي امراه تموت ده شيخ يموت وهكذا فالمفروض الاسلام لا بيضع تشريعات واضحه جدا مين اللي يستحق القتل في الحرب وفي ناس لا تستحق القتل ما يقتلوش في الحرب هنا لا هم بيتاسوا بالحروب اللي هم يعرفوها الكتابيه عندنا في الحروب دي كله بيموت يبقى كله بيموت كله يموت خلصت الحكايه على كده طيب رجال ونساء ورضع وبقر وغنم وجمال وحمير ثانية ثانية طيب في صموئيل الأولى اه ما انا واخد بالي عشان انا معلم عليه بلس صموئيل الاولى 51 من 1 ل 12 المفروض دي القصه اللي احنا حكينا عنها لما ك- كنا بنحكي عن تحضير الارواح وان شاول كان ربنا غضبان عليه وسلط عليه اعدائه ومش عارف مين فبعدين كان عاوز يعرف طب انا ليه ربنا بيعمل معايا كده طب حضروا لي صموئيل النبي علشان يقول لي اعمل ايه فراح للعرافه وحضرت له روح صموئيل وقالت رايت الهه يصعدون على شاول ارواح وقالت عنه الهيم الهه ما علينا المهم راح صموئيل قال له يعني انت مش عارف ليه عشان انت ما عملتش اللي ربنا قال لك عليه فايه بقى اللي ربنا قال له عليه قال له لا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا فهو عمل ايه هو قتل رجلا وامرأة طفل ورضيع لكن جه عند البقر والغنم والجمال والحمير الكويسة اللي يقول لك اه طمع فيهم وعفى عن إيه، أجاج إيه، وعن خيار الغنم فهو راح ربنا بحسب الكتاب المقدس والعياذ بالله راح قايل ايه ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي سبحان الله ما ما ن- ما نفذش انا قلت كله يموت يبقى كله يموت وخلي بالك علشان تفهم النص كويس ان القضيه مش بالنسبه له ان دي شفقه ورحمه منه والا كان ما قتلش الاطفال والمراه وكده لا هو قتل كل البني ادمين ولما لما جه عند حاجه هو ممكن يستفيد بيها طبعا انا ما اعرفش اشمعنى اجاج ده عفى عنه يعني وقتل كل المدينه الباقيين ما, ما علينا دي مش قضيتنا لكن هو جه هنا عن خيار الغنم والبقر والحملان والخراف وعن كل جيد حاجه اللي هو كطمع مادي انا اقدر استفيد من ده بني ادمين مش مهم موتهم كلهم طيب مناشير ونوارج حديد في صموئيل الثاني الاصحاح 12 من 26 ل 31 بيقول وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة الملكة وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه ربة دي مفروض اسم يعني واحدة فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها لئلا آخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها ما علينا بيقسموا ال- ال- المدن على بعض ده المفروض ان الكلام ده اللي الرب اللي بيقوله ليؤاب ده صح؟
لا يؤاب أرسل يؤاب رسلا إلى داوود فيؤاب ده كان قائد من قوات جيشه اللي هو بعت الرسالة مع آه، مع أوريا الحثي وقال له خلي أوريا في وجه الحرب الشديدة ويموت فهو القائد ده بيقول له يعني انا فتحت المدينه خلاص وطب انت بقى روح خد مدينه تانية لا عشان ما بقاش انا عملت كل حاجه واسمي يتقال على كل الم... دي الفكره بيقسموا المدن على بعض فراح قال له خلاص فيؤاب قال له روح انت بقى للمدينه دي فجمع داوود داوود الملك النبي كل الشعب وذهب الى ربه وحاربها واخذها واخذ تاج ملكهم عن راسه ووز- ووزنه وزنه من الذهب مع حجر كريم يعني تاج ممتاز وكان على رأس داود لبس التاج بتاعه يعني خد التاج من الملك ولبسه هو وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا وأخرج الشعب الذي فيها بص بقى يعني مدى البشاعة يعني سيبك انت من ان البني ادمين دول ممكن برضو كالعادة يكون فيها امرأة وشيخ وطفل ورضيع وبتاع مش دي بقى القضية انا ممكن احطهم يلا يا سياف وبتاع ونطير ويموت وخلاص لا ده في بقى فن يعني انت لو عاوز تقول ان المع... ممكن المعتقلات يتعلموا من الكلام ده ممكن مفيش مشكله ممكن الناس الساديين مفيش م... تعلم دي طبعا ال- البشريه هتخسر ايه لو ما قريتش الكلام ده هتخسر كتير ان دي معارف ممتازه بغض النظر هو بيفرق ما بين الاقرع والاصلع والكلام ده كله دي كلها معارف هتخسرها البشريه لو ما قريتش كتاب مقدس لكن دي برضو من دي لان هم بيحبوا يالفوا كتب الكتاب المقدس عمل ايه للبشريه عمل ايه احنا هنهرب لو احنا جينا نحسب نسبه الفائده مقارنه بنسبه ال ال ال الكلام الفاضي هنلاقي ان الغالبيه لان العهد القديم اكبر من العهد الجديد بمرات كتيره بالاضافه ان العهد الجديد رخر فيه كلام كتير برضو مش مهم كتير يعني فبالتالي لو احنا حسبنا ككم هنستفيد من قد ايه ومش هنستفيد او هيحصل لنا ضرر بقد ايه وبعدين ده ممكن بقى واحد فقيه يقول لك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصائب فبما ان الكتاب اه هو فيه فايده بس اللي انا هتعلمه من ضرر ده لا خلاص نرميه ونشوف حاجه تانية تجيب لنا فايده مخلصه مشفيه كده من غير كلام غير اخلاقي قبيح والكلام ده كله. طيب فهنا المهم بعد بقى كل الكلام ده سيدنا داوود الملك النبي العظيم بحسب الكتاب المقدس منسوب اليه انه عمل في البني ادمين دول ايه؟ واخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وامرهم في ايه؟ وامرهم في اتون الاجر وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون ثم رجع داود وجميع الشعب الى اورشليم النص ده هفتحه عندي هنا في الايسورد ده فين يا شيخ احمد النص بتاع النوارج والمناشير والمجهله صمويل الثاني كام 31 وهعمل مقارنه هنا الحياة بتقول ايه واستعبد اهلها وفرض عليهم العمل بالمعاول فرض عليهم ايه يا ده انت مفتري انا بفتري صورت للناس ان دول مجرمين كانه نشرهم بالمناشير ده في خلاف هنا على فكرة هنا الفان دايك بيقول ووضعهم تحت مناشير في الحياة وأجبرهم على عمل بالمناشير اليسوعية و... وجعله على المناشير وجعل منه على امال قال وهكذا صنع بجميع عمون في في مشكله نصيه هنا في النص ده ان هو نشرهم بالمناشير موتهم بالطريقه دي وفي افران الطوب ولا مش ولا خلاهم يشتغلوا في الكلام ده بالمعول طيب
بس هي برضه ممكن يكون هي يعمل بينها عشان في اخر النص هنا بيقول ثم رجع داوود وجميع الشعب الى اورشليم وايه المشكله يعني بعد ما خلص عليهم ما هو طب هم بيقولوا اخر في النص الاول واخر الشعب ده كده وضعهم تحت مناشير ثم في ال- في الاخر بيقولوا ثم رجع وجميع الشعب الى اورشليم ثانية واحدة ده تفسير ادم كلارك بيقول ايه؟ بيقول he brought forth the people جاب الشعب and put them under saws حطهم تحت مناشير هنا بيقول في نص تاني في اخبار الايام الاول 20 3 بيقول ايه واخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون ثم رجع داود وكل الشعب الن- النص ده خلينا نفتحه اللي هو خروج الاول آه اسف اخبار الايام الاول 20 3 انا كنت عارف كنت متاكد في هنا مشكله ادي ترجمه الحياه وفرض على اهلها برضو العمل بالمناشير في هنا ال... ال... هو ده وجعله على المناشير وجعله على المناشير دي, دي نفس مشكله الترجمه هنا هنا آه، انا متاكد ان ان ده ده السبب ده سبب ال- الخلاف في نص بيقول صراحه ان هم 12 هل هل الفان دايك ما بيقولش وانا ونشرهم فاهم ازاي؟ فان دايك في صموئيل الثاني دول وضعهم تحت مناشير. النص في في الاخبار الايام بيقول ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس هنا ه- عاوز بس ارجع أ- اكمل ال- التعليق آه، صموئيل تاني لا مش دي مش دي مش دي ثانية واحدة بس. في تفسير ادم كلارك لصموئيل الثاني 12 31 بيقول from this representation a great cry has been raised against David's unparalleled if not diabolic cruelty cruelty يعني قسوة شديدة فهنا بيقول ديابوليك شيطاني او او وحشي من كلمة ديابلوس اللي هي بتتقال على الشيطان فهو بيقول يعني واضح ف- فهمه للنص في وحشية فبيقول I believe this interpretation التفسير ده للنص اللي هو بيقول ده داود كان قاسي جدا وشرس جدا was chiefly taken from the parallel place متاخده رئيسيا من النص المقابل في اخبار الايام الاول 20 3 where it said he cut them with saws نشرهم بالمناشير and with axes etc قطعهم بالفؤوس وبالمناشير نشرهم هنا بيقول لك instead of إيه، إيه، دي تبقى ايه سبحان الله انا نسيت ال- الحروف العبري ده تقريبا ريش إيه، ر- روشيد تقريبا أو ده يود ريشود ما علينا المفروض ارجع اكمل تاني دي مشكله التدريب من غير التدريب ه- هتروح واحده واحده عشان اليوناني بتعامل معاه اكتر فثبتت معايا لكن العبري ف- ما اتدربش عليه كتير ما علينا هنا بيقول هي صاد هنا يعني هو هنا بيثبت ان في الخروج نشرهم لكن في صموئيل في لفظه تانية هي put them وضعهم على مناشير فهي ممكن بقى يبقى ال ال ال يعني النص ال ال ال ال ال اللي فيه م- متشابه نرده للمحكم فوضعهم ده معناه انه حطهم ع- على سن المنشار ونشرهم ما علينا انا طبعا مش عاوز اقول ان في ناس كتيره بقى اخوه على الفيسبوك وغيرهم بينشروا صور لاشكال التعذيب اللي كانت بتحصل في في محاكم التفتيش كان من ضمنهم ايه يشقوا نصين بالمنشار فممكن يكون ده جه من خيال ايه اللي اللي ادم كلارك بيقولوا عن داوود عليه السلام ان ان ده قسوة شيطانية ليس لها مثيل David's unparalleled if not diabolic cruelty قسوة شيطانية ليس لها مثيل انا خلاص هكتفي بالكلام اللي قاله ادم كلارك انا كنت تحمست وفتحت اللوجوس وكنت انا كنت متاكد هطلع تفاسير بالهبل بتقول ان ده نشرهم بالمناشير ان انا متاكد القصه دي بتقول كده كون ان علشان النص في صموئيل أن- يعني انا انا عاوز بس اوضح القصه لان ده تحريف قوي هو هنا بيقول ان النص في كام اخبار الايام الاول كام يا شيخ احمد عشرين تلاتة ده ثابت من العبري انه نشره ده بحسب كلام ادم كلارك صموئيل الثانية كام؟ اتنا- صموئيل الثانية 12 31 ده اللفظ العبري وضعه هنا نشره يعني حط يعني فهنا ال... في ال... في اخبار الايام الاول 20 3 النص محكم في اخبار ال- في في صموئيل الثاني 12 31 النص مش واضح قوي هما الترجمات اللي بتخليهم الاثنين زي بعض نفضوا للعبري بيقول ايه في اخبار ايام وترجموه على اساس فهمهم للنص المتشابه وخلوا الاثنين زي بعض يعني وفقوا ما بين الاختلاف ثانية واحدة بس ثانية واحدة وانا هنعمل شوية آه، research سريع كده نفتح آه، ترجمة برينتون لن- لنص صموئيل بيقول and he took the crown of uh, Moloch and the king of the and the weight كذا كذا كذا and it was open and he carried forth لا ده 31 and brought forth the people that were in it and put them under the saw طيب وضعهم تحت برضه الثاني اخبار الايام الاول كرونيكلز اهو هنا بيقول and he brought out the people then and sawed them with saws نشرهم برضه السبعينية برضه بتقول في, في النص بتاع الخروج انه نشرهم بالمناشير الختام اللي انا عايز اعمله في الحوار ده ده انا كل ده انا بس بفتح باب للي عاوز يبحث ويكتب هفتح بس ال ال ال اليسوعيه على النص بتاع ال الاخبار عشان اشوف لو كاتبين تعليق وبعدين هفتح العبر العربي بين السطور عشان بس اتاكد من اللفظين زي ما هم فهنا احنا المفروض نفتح اخبار الايام الاول 20 3 صح؟ ادي اهو اخر نص وخرج من المدينة وأخرج الشعب الذي فيها وجع- وجعلها وجعلها وجعله على المناشير على نوارج وفوق ومش كاتب أي تعليق جزاكم الله خير ده طبعا إيه تنفيذ طيب هات العبري عربي ما بين السطور للأسف مش متفهرس فنضطر نجيب في الآخر إحنا- أنا عاوز أبص على النصين هات صموئيل الثاني 492 ايه؟ فين ده؟ 492 بقى أنا- اه ده بالترقيم اللي تحت يعني ماشي في ال PDF كام؟ اللي فوق اللي فوق الرقم اللي فوق لا في أنا- انت كده صموئيل تاني سبعه وكمل بقى ولا انت عايز كام انت ع- رقم كام بس 12 31 صح ارجع ارجع بس
اهو والشعب الذي فيها اخرج ووضع ووضع في منشار وفي نوارج او بي ما علينا طيب يعني ده النص في صموئيل ماشي نبص بقى على اخبار الايام ركز يا حبيبي ركز فين فين اخبار الايام صموئيل الاول والثاني ملوك اول والثاني وايه ما حطوش اه ده حطه لوحده كده اخبار الايام الاول كام 20 تلاتة.
هو هيكون في اول 20 تلاتة يبقى في الاول يا باشمهندس ماشي ده عشرين اهو والشعب الذي فيها اخرج ونشر بمناشير نشرهم شوف برضه لا، لو انت حاسس ان انا بقول لك وامرهم بالعمل بالمناشير في الترجمه الجانبيه مش مهم دي الترجمه اللي جنب دي العربيه المشتركه ها في ال في ال في اليوناني عربي بين السطور والعبري عربي حاطط ال- العربيه المشتركه على جنب طب ممتاز جدا جدا يبقى فعلا النص ده فيه وحشيه بس انا غلطت غلطت في ايه بقى مش اللي انا قعدت اهول فيه او كده لا غلطت بان انا حطيت القصه من صموئيل الثاني المفروض اجيبه من اخبار الايام طب حته وامرهم في اكون الاجر الاجر مش مهم ولع فيهم ولا ايا كان طب ما دي تثبت ان هو ما كانش في عمل ان هو فعلا نشر ما علينا آه، خلاص الموضوع و- واضح يعني عاوز انت تدور اكتر آه، ما علينا ايه ده مش سوى ولا
اه واخدوا المسيحي راح- الوثني ده آه، واحد عدى في النار وراحوا زقين الوقفه دي بقى يلا ورينا هتمشي ازاي يعني حتى ما ادالوش فرصه يمشي على رجله زقوه ولعوا فيه اخبار الايام 20 3 بس احط النص معاها عشان افتكر طيب كويس أوي نص تاني بعد موضوع المناشير والكلام ده كله احنا ممكن نعمل مسابقة انهي طريقة قتل اكثر وحشية من الطرق اللي تم ذكرها في الكتاب ادي عندنا نشر بمناشير حديد في طوبة للي يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة ده ممكن ت- تنافس في الوحشية في شق بطون الحوامل ده ممكن برضه تنافس في الوحشية وبعدين نقوم إيه يعني فكروني وأنا هحطها على ال- على الفيسبوك نعمل استفتاء استبيان كده ونشوف ال- الناس هتختار أنهي طريقة وحشية ما يصير اكثر تلاوه عشان اللي هتبقى فاتح عشان اكثر والموت اللي فاتح يا شيخ انا من رايي الفرن دي طب ما- انت بصفتك دكتور ت- تنصح تنصح بأنهي طريقة طيب
أما الدولة اللي يستفيد من البحث ده واي حد عاوز يعذبه امتلأت الأرض دماء في حسقيال تسعة من واحد لحداشر بيقول وصرخ في سمعي بصوت عال قرب وكلاء المدينة كل, كل واحد وعدته المهلكة بيده وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال وكل واحد عد- عدته الساحقة بيده وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه ذوات كاتب فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب أنا مش عارف هل دي رؤية أو إيه الكروبة ده ملايكة اه ايه المقصود بمجد لا اسرائيل يعني ربنا ظهر بمجد كده معين او معلن الذي كان عليه فهذا فدعا الرب الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه وقال له اعبر في وسط المدينة اورشليم وسم سمة يعني علامة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها وقل لأولئك في سمعي اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفو طبعا حتة العفو لا تعفو دي مكررة في القصة بتاعت شاول قال له ما تعفيش راح له هو عفى عن أجاج وعن خيار البقر والغنم ربنا غضب عليه وقال له ندمت الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من انسان عليه السمه وابتدئوا من مقدسي فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين امام البيت وقال لهم نجسوا البيت واملأوا الدور قتلى اخرجوا يعني روحوا يلا اعملوا فخرجوا وقتلوا في المدينه وكان بينما هم يقتلون أوبق... آه، آه، آه، أبقيت أنا أني خررت على وجهي وصرخت آه يا سيد الرب هل أنت مهلك بقية إسرائيل كلها بصب رجزك على أورشليم فقال لي إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا وقد امتلأت الأرض دماء وامتلأت المدينة جنفا لأنهم يقولون الرب قد ترك الأرض والرب لا يرى وأنا أيضا عيني ع- عيني لا تشفق ولا أعفو أجلب طريقهم على رؤوسهم وإذا برجل لم هو تقريبا المقصود وقد امتلأت الأرض دماء يعني دي حاجات بني اسرائيل الوحشين كانوا بيعملوا كده فراح ربنا قال انا هعمل فيهم برضه كده اقتلوا للهلاك نجسوا البيت واملأوا الدور قتل طب هنا برضو ده النص بتاع هوشع اللي انا بقول من ضمن ايه ال- الطرق القتل الوحشية اللي هنحطها مع الاستفتاء وبرضو يعني ممكن نسيب آه، ان ممكن الشخص يضيف اجابات يمكن يعرفوا نصوص فيها وحشية اكتر من كده يضيفوه لنا نستفيد هوشع 13 من 12 ل 16 بيقول اسم افرايم مسرور خطيته مكنوزة مخاض الوالدة يأتي عليه هو ابن, هو ابن غير حكيم إذ لم يقف في الوقت في مولد البنين من يد الهاوية أفديهم حتة الفداء دي كاستخدام ال ال ال- اللقب يعني أو الكلمة أو المعنى يعني إن, ال إن اليهود بيستخدموا الكلمة دي خلاص مخلص فداء فادي وكده من الموت أخلصهم أين آه، آه، أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية تختفي الندامة عن عيني وإن كان مثمرا بين إخوة كذا كذا ريحة ري- ريح الرب طالعة خلي بالك ريح الرب دي ممكن تبقى روح الرب بحسب آه، ما هو عاوز يترجمه يعني طالعة من القفر فتجف عينه وييبس ينبوعه هي تنهب ك- كنز كل متاع شهي تجازى السامرة تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق في مفروض إن- النص بس انا حاطه في وسط المزامير اللي هي مزامير لا تحمل على الصلاه اللي هم ناس في وقت السبي وزعلانين علشان هم في السبي فبيتكلموا أص- النص الاولاني عن السامره اللي هي آه، السامره تحطم اطفالهم تحطم دي يعني انت شوف ايه المقصد يعني مش موت فعصوا بحجر ولا حاجة أيا كان يعني هنا في المزامير 137 ده آخر حاجة في الملزمة خالص بيقول بيتكلم بقى عن بابل يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتينا فكأن هم عملوا في بني إسرائيل كده طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخر
الوقت ده هيموت يا شيخ سبحان الله فهو التاني بيقول برضو ايه تحطم اطفالهم والحوامل تشق عشان ما فيش طفل يعدي كده ولا كده يعني طيب احنا ده كان فين
احنا هناخد- خلصنا كده حطونا في خمس شهور كل الحوار اه ماشي خلاص انا ه- هوقف كده عشان ننزل نصلي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت